بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم يعني حلقة جديدة ونعيش مع سيدنا موسى عليه السلام بنفكركم بس قبل ما ندخل بالحلقة فاكرين الحملة بتاعتنا حملة سنحيا بالقرآن عمالين كل يوم والتاني نفكركم بيها ونقول لكم ها سنحيا بالقرآن عايزين 10 مليون ختمة وابعتوا لنا ال- الختمات وحط الاستيكر دون في كل مكان بفكركم بيهم بشدة يا شباب يا بنات حطوها في كل حتة وخد ثواب ان كل واحد يشوفها يقرا قرآن يتحط لك حسنات في ميزان حسناتك تخيل كم ختمة ممكن تبقى عملتها انت بنفسك وكم ختمة غيرك عملها باللي انت وضعته دون استفاد منها وربنا هداه بيها دي أنا الحملة بتاعتنا تعالوا نراجع ترتيب الأحداث في قصة سيدنا موسى يعني أنا خايف تكون ماشي حلقة بحلقة ومش متابع احنا ماشيين ازاي سيدنا موسى رجع من مدين ربنا كلمه في جبل الطور كلفه بالرسالة واجه فرعون ذيل الظلم وخد بني إسرائيل واخرج بيهم من مصر دول المهمتين اللي متكلف بيهم سيدنا موسى من أشق المهام في التاريخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم يرجع مصر ها من كام حلقة راح واجه فرعون لوحده وفرعون نتيجة الح- ال- اللقاء دون تم اقتراح ال- لقاء الصحراء وشفنا حلقة الصحراء وشفنا إيمان الصحراء وشفنا استشهاد الصحراء فقرر فرعون يقتل سيدنا موسى فطلع مؤمن آل فرعون الحلقة اللي فاتت طلع مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله خلصت حلقة امبارح وإذا احنا واقفين النهاردة فرعون موقفه عمال يضعف يضعف يضعف وبيتهز وما عادش مالي بمنتهى القوة اللي هو كان فيها أم حاصل النهاردة في بداية يعني مشوارنا وإحنا ماشيين النهاردة حاجة أشد وأشد إيه اللي حصل؟ خسف بقارون قارون من قوم موسى قارون اللي باع أهله وناسه إن قارون كان كان من قوم موسى زمان لما كان فاكر أهله وناسه باعهم عشان الفلوس باع رصيد القيم من أجل رصيد البنك باع أهله وباع, سي- و- وباع كل القيم اللي عنده علشان يكتر الخزنة بتاعته ويكبر فلوسه طب وإزاي فرعون يرضى عنه فبدأ يتجسس على بني إسرائيل وبدأ يبقى بيساعد فرعون ضد سيدنا موسى وضد بني إسرائيل فإذا بالمفاجأة فخسفنا به وبداره الأرض ويخسف بقارون ولما يخسف بقارون معناها أن فرعون خسر قوة مالية واقتصادية شديدة لأن قارون كنوزه كانت بدأت تدعم فرعون ضد سيدنا موسى فخسفنا به وبداره الأرض في التوقيت ده احنا بقالنا كام سنة تقريبا يعني بقالنا كام سنة من ايه يعني سيدنا موسى رجع امتى من مدين كلف امتى بالرسالة قلنا وعنده 40 سنة بقالنا قد ايه في مصر موضوع مواجهة الصحراء ومواجهة فرعون وموضوع آه، مؤمن آل فرعون وموضوع الخس بقارون داخلين دلوقتي على 15 سنة يعني سيدنا موسى ما بين بداية مواجهته لفرعون وخروجه من مصر من البحر 15 سنة يعني خلي بالك هيخرج عنده كم سنة هيخرج عنده 55 سنة ده تقريبا زي غزوة بدر يعني تقريبا في نفس سن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعث في نفس سن النبي و13 سنة أو 15 سنة غزوة بدر النبي كان عنده 55 سنة ده تقريبا زي زي يعني الأحداث قريبة قوي ولذلك قصة موسى طول ما النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرك تنزل آيات قصة موسى لأن بتثبت نثبت به فؤادك ليه؟ لأن الأحداث متشابهة. سي- سيدنا موسى الآن وبعد الخس بقارون وصلنا خلاص فرعون كذب وخد فرص كتيرة النهاردة الفرصة الأخيرة يعني بكرة حلقة اجتياز البحر تخيل لغاية دلوقتي سيدنا موسى يعني الله تبارك وتعالى يعطي لفرعون فرص ورا فرص بس خلي بالك فرعون ما زال مصر على هي مشكلة فرعون ايه؟ الكبر والغرور الكبر التكبر شوف الآية تقول لك ايه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم عارفين الحق طب ايه المشكلة ظلما وعلوا تكبر دي مشكلة فرعون فشوف بقى ازاي ربنا بيجرده من قوته واحدة واحدة اقول لك جرده ازاي اول حاجة الحجة العقلية والمنطق العقلي جردوا منها يوم أول مواجهة بينه وبين سيدنا موسى وبعدين العصا واليد البيضاء اتجردوا ربنا بيها من قدراته ومن إمكانياته وبعدين إسلام آسيا فاتغلب أسريا وبعدين مؤمن آل فرعون فاتغلب في مستشاريه وفي المعاونين بتوعه وبعدين الصحراء لما هو قتلهم بإيده فاتغلب إعلاميا واتغلب في وسط جنوده وبعدين قارون شوف ربنا عمال ياخد منه حتة حتة ازاي خلي بالك أحيانا ربنا يمهلك وياخد منك حتة وانت مش واخد بالك وتقول ما حصليش حاجة وبعدين اللي بعديها حتى إذا أخذك لم يفلتك اوعى اوعى غضب الله اوعى انهال الله انك تظن ان مفيش مشكله مفيش حاجه خلي بالك ده اللي بيحصل مع فرعون يا جماعه اللي بيحصل مع فرعون رساله لكل واحد بتحصل له في الدنيا ان يقول مفيش مشكله انا شايف الدنيا ماشيه طبيعي اه في قانون ان الله يمهل فاذا اخذ الظالم لم يفلته فعمال يجرده واحده واحده جرده من قوته الاسريه اسيا اسلمت جردوا من قوته الإعلامية الصحراء آمنوا وهو قتلهم جردوا من قوته الاقتصادية قارون خسف به وبكنوزه فخسفنا به وبداره الأرض كل ما يملك راح جرد من قوته الفكرية والعقلية جرد من قدراته تم تجريد فرعون من كل واحدة واحدة النهاردة آخر فرصة والنهاردة آخر آيات تحذيرية تسع آيات تحذيرية تعالوا نشوف النهاردة لقطتين متوازيتين ماشيين جنب بعض سيدنا موسى بيعمل ايه مع بني اسرائيل وفرعون وربنا بيجرده وبيبعت له رسائل تحذيرية سبع رسائل تحذيرية متتالية تعالوا نشوف الاثنين مع بعض تعالوا نروح الأول على بيوت بني إسرائيل سيدنا موسى بيعمل إيه مع بني إسرائيل وبعدين نروح على فرعون ونشوفه هيصحى ويفوق ولا آخر فرصة وهيضيع بسبب التكبر والظلم تعالوا نشوف اللقطتين ونبدأ مع سيدنا موسى في بني إسرائيل يلا نكمل مع بعض سيدنا موسى في وسط بيوت بني إسرائيل وفي وسط شباب بني إسرائيل ليه بقول شباب بني إسرائيل أول مرة استخدم كلمة الشباب لأن سيدنا موسى وجد في وسط كل الظروف المحيطة واضطهاد فرعون والإيذاء إن الذل مخلص على بني إسرائيل الذل قاضي عليهم لا قادرين يتحركوا ولا عايزين وعلى طول في حالة ويقولوا لسيدنا موسى والقرآن يثبت الكلام اللي هم قالوه قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا يعني وجودك يا موسى ما فرقش معانا احنا كده كده مذلولين كنا بنتأذي من قبل ما تجيلنا وادينا بنتأذي دلوقتي وفرعون بسببك زود علينا الإيذاء على الآخر تخيل الضغوط اللي على سيدنا موسى عامله ازاي يعني ضغوط من فرعون ومحاولة القتل وضغوط ان اللي هو بيبذل كل جهده وحياته وتضحيته عشان ياخد بايديهم مذلولين والذل مخلص عليهم ومش فارقه معاهم ومش عايزين نتحركوا والنخوه مش جواهم وبيقولوا له ده انت كمان لما جيت تعبتنا اكتر انت متخيل الضغوط اللي على سيدنا موسى فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما حد يؤذيه يقول رحم الله اخي موسى لقد ابتلي باكثر من ذلك فصبر يعني صبره عجيب سيدنا موسى طولة باله طويلة طويلة من أجل رسالته من أجل إخلاصه من أجل الله من أجل الحق أنت طولة بالك كده يعني أنت متخيل كل اللي بيحصل له ده وفرعون عايز يقتله وفرعون لما انتصر سيدنا موسى على الصحراء بقى بيأذي بني إسرائيل أكتر ورجع تاني يقتل أولادهم ويستحيي نسائهم سيدنا موسى في كل دون بيحارب في جبهتين في جبهة مواجهة فرعون وفي جبهة إصلاح بني إسرائيل وهو لوحده هو وهارون فبدأ سيدنا موسى في ظل ده كله حاول يوعظ فيهم وحاول يخطب فيهم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم خلي بالكم انتوا بتقولوا كده وبتقولوا أوذينا أوذينا خلي بالكم الدنيا بتتغير هو سيدنا موسى يبدو أنه بدأ يعلم أن نهاية فرعون قربت قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض اللي هيحصل فينظر كيف تعملون الدنيا هتتغير والأيام هتلف ويمكن يزول فرعون ويزول ملك فرعون وتيجوا انتوا وروني لما تيجوا انتوا هتعملوا ايه كانه بيقول لهم بدل ما تقولوا احنا مأذيين مأذيين امنوا في ربنا وعدوا نفسكم ان لو ربنا جعلكم مسؤولين عن الارض تكونوا اهل لهذه المسؤوليه يا مسلمين اذا كنتم الان يعني في وضع كلنا شايفين وضع المسلمين ايه فما تقعدش تلوم القدر وليه اللي بيحصل لنا و و و و و عد ولادك وعد نفسك تكون لما ربنا يأذن المسلمين في وضع أفضل تكون انت من الناس اللي بيقدموا شيء كبير للإسلام اوعى تعمل زيهم اوعى تعمل زي بني إسرائيل أذينا من قاع احنا ضايعين ضايعين مفيش فرق قبل سنة 2000 وبعد سنة 2000 احنا زي ما احنا قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ركزوا على نفسكم بدل ما تركزوا على لوم الظروف كأنه بيقول لهم كده اشتغل على نفسك قاعدة مهمة قوي ممكن أنصحك نصيحة لما الظروف تبقى ضغط قوي ركز على نفسك ازاي يعني دي الظروف دايرة كبيرة عمالة تأثر عليك طب وانت دايرتك صغيرة جوه الدايرة الكبيرة ممكن تبدأ توسع في دايرتك الصغيرة عشان تزق الدايرة الكبيرة توسع لنفسك توسع لنفسك هو ده اللي بيقول سيدنا موسى منهج علمي جميل قا- اشتغل وصلح في نفسك لكن يبدو ان بني اسرائيل الذل وحش قوي يا اخوانا الظلم يجيب ذل والذل يجيب انهيار نفسي تبقى النفوس مشوهة ويبقى العقول فيها إعاقة عارفين المخدرات بتعمل إعاقة إزاي في العقل الذل بيعمل إعاقة للعقل والنفس مش عارف يفكر ومش عارف ينتج فبدأ سيدنا موسى يركز مع بني إسرائيل ما بيوقفش جهد سيدنا موسى مين حبه للإسلام كده ويفضل يشتغل ليل ونهار سيدنا موسى من النوعية دي هتعمل إيه يا سيدنا موسى فبدأ يركز على الشباب بص الآية بتقول إيه فما آمن لموسى كل بني إسرائيل تخلوا عن سيدنا موسى فما آمن لموسى إلا ذرية شباب صغير إلا ذرية من قومه على خوف هم معاه بس خايفين خايفين من إيه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم خايفين بس مع سيدنا موسى كأن سيدنا موسى وجد الشباب هو الحل يبدو أن في كل زمان وفي كل مكان يبدو أن العالم العربي مش واخد باله أن أعظم كنز موجود عندنا هو شبابنا ما حدش واخد باله من الحكاية دي بيقولوا عليهم مستهترين وبيقولوا عليهم فاضيين لكن سيدنا موسى دور على الشباب وسيدنا محمد قال بعثني الله فصدقني الشباب وكذبني الشيوخ صدقوني يا جماعة وسيدنا إبراهيم لما كسر الأصنام قالوا سمعنا فتى فتى فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وسيدنا يحيى يحيى وآتيناه الحكم صبيا وهو شاب صغير وسيدة مريم كانت فتاة فتاة صغيرة ومريم أخت سيدنا موسى اللي أنقذته كانت فتاة صغيرة استمشي أختك يا الشباب الشباب يا اخوانا انظروا للشباب ان هو الامل يا ناس يا كبار في بلادنا يا اباء يا امهات يا مدرسين يا, ريا- يا رياضيين الشباب هم الامل وانتوا يا شباب ثقوا في نفسكم اللي وقف جنب سيدنا موسى الشباب واللي وقف جنب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشباب فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وقال بعد كده سيدنا موسى فضل يحاول تاني وقال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين الإيمان مش كلام الإيمان وريني توكلك على الله سيدنا موسى بيقول لهم توكلوا على الله لأنه يعلم أن نهاية فرعون قد اقتربت إيه اللي هيحصل هتبدأ تسع آيات تحذيرية من الله لفرعون يا رب لسه هتديله آيات تحذيرية ما يستاهلش يا رب يهلك الحليم سبحانه الحليم يمهل عباده فإذا أخذهم لم يفلتهم شفتوا سيدنا موسى بيعمل ايه عمال يجهز شباب وعمال يقوي ايمان شباب وعمال يعد شباب وخلاص مش مهم بقيت بني اسرائيل المهم الشباب الشباب الشباب طب ربنا سبحانه وتعالى هيعمل ايه مع فرعون شفتوا موسى مع بني اسرائيل تعالوا نروح ونشوف هيحصل ايه بين مع فرعون والايات التحذيريه ونكمل بقيه الحلقه شفنا المشهد عند سيدنا موسى وعمال يشتغل مع الشباب تعالوا المشهد عند فرعون وخ- والمشهد يعني انا عايز ننسى فرعون وعايز كل واحد فينا يركز قيمة حلقة النهاردة بتقولك احذر لما ربنا يبعت لك انذار اوعى تعند وتكابر لان بعد الانذار ممكن يبقى في انذار تاني ويبقى بينهم مده وتظن ان ربنا سايبك لكن ساعه ما ياخدك يكون الانتقام شديد اوعى تظلم حد فيبعت لك انذار يوجعك فتصر على الظلم والعند والكبر لا هفضل كده اوعى تظلم مراتك اوعى, اوعى, اوعى تصر على ذنب كبير اوعى تز- تصر على مال حرام كتير يبعت لك انذار ورا انذار ورا انذار ورا انذار النهارده هنشوف سبع انذارات بص الآية بتقول ايه ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات سبعة ولا تسعة تسع آيات بينات اتنين منهم العصا واليد اللي هم المعجزتين اللي بادئين معانا واحنا مكملين معاهم وشفناهم وعرفناهم في الحلقات السابقة دول أول اتنين وعليهم سبعة النهارده انذارات تحذيرية على فكرة حلقة النهاردة ناس كتير بتقرأ في القرآن و- وهي مش, مش فاهمة ايه التسع آيات اللي جت لسيدنا موسى و- ومش عارف احنا النهاردة هنعدهم ونجيب التسعة بس مش عشان نعدهم وناخد معلومة بس هناخد المعلومة بس عشان حاجة أكبر من كده أرجوك النهاردة اقعد مع نفسك وشوف انت عامل ايه وشوف ايه اخر انذار تحذيري جالك من ربنا والله وانا بقول دلوقتي انا خايف إيه- يا ترى جالي انذار وانا مش واخد بالي راجع خلي بالك واسمع الانذارات اللي حصلت لفرعون وانسى فرعون وانسى نوعية الانذارات دي وقيس على نفسك عيش مع نفسك انت ايه اللي حصل وايه السبع انذارات سيدنا موسى بيتردد على فرعون هيتردد عليه سبع مرات مع كل انذار يتردد عليه عايز ايه بيقول له ايه سيدنا موسى ارسل معي بني اسرائيل خلاص واجهتك واجهت الصحراء الصحراء آمنوا أنت ما زلت مصر وصلنا للآخر وص- وصل الكلام للآخر أرسل معي بني إسرائيل أنا لازم أخدهم أنت رفضت الإيمان ال- الهدف الأولاني أو المعنى الأولاني اللي أنا جيت لك بيه أرسل معنا يا بني إسرائيل خرجهم من السجن الكبير أنت رافض يخرجوا خلي بالكم هي القصة كده رافض يخرجوا أنا بقول لك خليهم يخرجوا معي طب سؤال بديهي طب هو فرعون خ- رافض يخرجوا ليه ما يسيبهم يخرجوا لا رافض طبعا يخرجوا ليه رافض فرعون ان هم يخرجوا رافض لسبب عسكري وسبب سياسي وسبب شخصي السبب العسكري دول هو اضطهادهم سنين طويلة خايف يخرجوا وهم 600 ألف يكونوا دولة قوية يعملوا له مشاكل أو يغزوه أو يعملوا له قلاقل ده السبب الأولاني ده نفس السبب اللي كانت قريش رافضة من النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة إلى المدينة نفس السبب دون طب بس ده سبب ممكن من فرعون يبان انه بديهي خايف يخرجوا يعملوا كذا وسبب سياسي لو سابهم يخرجوا تسقط هيبة الدولة تسقط هيبة فرعون وتسقط هيبة ويبقى كل واحد بقى من, ال... من الناس المستضعفين اللي موجودين زي بني إسرائيل يقول واحنا كمان عايزين نخرج وينفرط العقد طب ما هو برضه ده سبب ب- بديهي ممكن يبقى مبرر خلي بالكم يا جماعة اوعى تظلم فتكون نتيجة ظلمك ان الدنيا تتقفل عليك فتبقى بتوجد مبررات حقيقية بس انت ما انت السبب ما انت اللي ظلمت الاول فأديت ان انت بقيت خايف من الاسباب دي يعني خلي بالك اوعى تظلم فربنا يضيق عليك الدنيا لغاية ما يبقى في فعلا في اسباب حقيقية تخليك مضطر تستمر في الظلم انتوا فاهمين المعنى دون تظلم تظلم تظلم لغاية ما تعقدها على نفسك فتيجي تحلها ما تقدرش تحلها فرعون الدنيا عمالة تتسحب من تحت رجله وهو حاسس ومش قادر يرجع في كلامه ويقول مبررات ما هو طبعا ما هو لازم فيه مبررات بس النتيجة ايه او السبب ايه انت اللي ظلمت في الاصل فربنا ضيق عليك اوعى تظلم حد فربنا يبدأ يضيق عليك يضيق عليك يضيق عليك لغاية ما يبقى هلاكك انك مش عارف تحلها لان انت اللي عملتها فاهمين المعنى دوت ده, ال- ده الوضع بتاع فرعون عنده ثلاث اسباب مخلياه رافض ان هم يخرجوا سبب عسكري ممكن انا ظلمتهم وهم مضطهدين هيخرجوا ويغزونا طب ما انت اللي ظلمت الاول اتنين سبب سياسي هتسقط الهيبه ما انت لو ما كنتش ظلمت وضيقت ما كانش يبقى فيه مشكله هيبه ولا غيره السبب الثالث سبب شخصي عنده كبره انا قلت ما يخرجوش يجي موسى يخليهم يخرجوا وهو نفر وانا بقوتي دي كلها ففرعون عنده ثلاث اسباب وسيدنا موسى بيجي له كل مره ارسل معي بني اسرائيل فرعون رافض لا يعني لا فبدأت ال... الانذارات سبع آيات تحذيرية ايه اللي بيحصل تعالوا نعيشهم كده واحدة ورا واحدة أول حاجة نقص من الثمرات جفاف شديد في مصر هلك الزرع حصلت مجاعة شديدة عدة أشهر مجاعة فكرتهم بمين بسيدنا يوسف مش هو اللي حلها زمان كأن ربنا بيقول لهم ما هو ده جد يوسف لو رحتوا له يحلها لكم لو سمعتوا كلامه يحلها لكم شوفوا ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات من عند ربنا يا فرعون واضحة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم طب إيه المشكلة ظلما وعلوا ظالمين ومستكبرين شفت الأسباب كده أول واحدة طب وقت- طب دي مجاعة و- واللي حل آخر مجاعة في مصر كان يوسف نبي من الأنبياء وسيدنا موسى على خطى يوسف ومن بني إسرائيل ويوسف كان من بني إسرائيل روح له رفض فرعون والعجيب أكتر من كده إن في وسط المجاعة والناس بدأت تجوع خلي بالك آه، آه، ربنا هيبدأ ينتقم من فرعون عن طريق أزمة اقتصادية شديدة نقص من الثمرات الناس بدأت تجوع الناس جعانة لكن الغريب ان هم لما جم يبرر فرعون طب اللي حصل ده ليه المجاعة دي ليه قال ده بسبب موسى يعني بدل ما يقول تعالوا نراجع حساباتنا خلي بالك وانت ساعات بتبقى ظالم او خلي بالك وربنا بيح- بيبعت لك ايات انذارية وتحذيرية بتقعد تب- تدور على اي حاجة تانية غير انك ترجع لربنا ده من الظلم وده من الكبر ظلما وعلوا وتقعد تهرب لا اصل دي بسبب كذا يا عم طب طب ماشي ممكن طبعا اكيد في اسباب دنيويه لكن كمان راجع علاقتك بربنا و- واستغفر ولو في ظلم وقفه والله يا جماعه حلقه النهارده انسوا فرعون وانسوا الس- السبع ايات انذاريه بتاعته هو وكل واحد يدور على حاله هو التفت لنفسك بص على حالك القرآن ما بيحكيلكش قصة فرعون فرعون ما بيحكيلكش ح- قصة تاريخية بيحكي لك دور على نفسك انت سيدنا موسى و- و- و- و- وبدأ يعني أول ق- محاولة من سيدنا موسى وقام رايح لفرعون وذهب لفرعون وقال له يا فرعون هذه آية من الله أرسل معي بني إسرائيل فإذا بفرعون يرد ويقول مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين انت ساحر اللي حصل ده سحر وشوفوا الكبر مهما تأتنا به من آية فإذا بالجفاف يتوقف وتبدأ الإنذار الثاني ايه الانذار الثاني راح الجفاف وجت الميه ياه فرحوا وقالوا اتحلت بس جت الميه بطريقه عكسيه الجفاف عكسه ايه الطوفان ميه تخلي الزرع مش ممكن لا يمكن ينبت الزرع تهلك الارض مغطيه الارض فانتقلت مصر من الشيء لنقيضه من الجفاف الشديد الى الطوفان الشديد في الحالتين مش عارفين يزرعوا ومش عارفين ياكلوا مجاعه بشكلين عكسيين عشان يوقنوا مين اللي عمل الاثنين مين اللي مسك الميه ودفع الميه الله فوقه بقى فوق يا فرعون ويذهب كل ما تحصل القصة خطيرة جدا وكل ما تحصل يروح سيدنا موسى أرسل معي بني إسرائيل لا قامت جاية الآية الثالثة وال- و- والإنذار الثالث وقف الطوفان واستقرت الأرض وبقت صالحة للزراعة وبدأ ينبت الزرع وهيطلع الزرع وإذا بالجراد يبقى الأول جفاف وبعدين طوفان وبعدين التاء فأرسلنا عليهم الآية 131 سورة الأعراف فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد الجراد أسراب من الجراد استوطنت مصر قضت على المحاصيل مش المية راحت خلي بالكم كله مصر كانت بيئة زراعية انتوا واخدين بالكم ان كل الآيات مبعوثة في قلب الزراعة في قلب الاقتصاد اللي كانت قايمة عليه مصر في ذلك الوقت كأن ربنا بيقول لهم انتم عصيتوني عشان تاكلوا وتشربوا الاكل والشرب بايد ربنا وبدأت أسراب من الجو انتوا واخدين بالكم آيات ربنا وجنود ربنا إيه؟ طوفان وجفاف وجراد أكل كل المحاصيل الزراعية واستوطن مصر عشان يتجه سيدنا موسى للمرة الثالثة إلى فرعون أرسل معي بني إسرائيل سيدنا موسى مش هيجي لك ومش هيقول لك كده لكن انت هتقعد النهاردة مع نفسك وتقول ها بعت لي كام انذار واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا سبعة بعد السبعة خلاص الجراد خلص الجراد واختفى الجراد واذا بالشيء الخامس اللي يطلع ال- الرابع اللي يجي بعد الجراد القمل القمل مش ال ال الامل بتاع الراس زي ما بعض الناس آه، فهمتها لا القمل حشره تصيب المحاصيل الزراعيه الحشرة دي تقضي على المحصول قبل ما يطلع فأول ما خلص الجراد قالوا الحمد لله زالت أسراب الجراد هنبدأ ننتعش وهنبدأ ناكل وتنتهي المجاعة اللي عمالة تطول شهور ورا بعضها تخلص حاجة تيجي التانية تخلص حاجة تيجي التانية فوقه فوق مفيش فايدة فجت القمل بعد ما الجراد مشي وبدأت المحاصيل تطلع خلصت على المحاصيل يا دوب ياكلوا بالعافية رب خلي بالك على قد ما بقول لك انذارات تحذيريه على قد ما ممكن تشوفها من ناحيه تانية حلم الله عز وجل الحليم الحليم اللي بيدي عباده الفرص واحده ورا التانية ما يهلكوا من اول مره ونخلص لا ربنا حليم ربنا بيدي لعباده فرص يا ناس يا اللي عندكم معاصي كبيره يا ناس يا اللي بتاكلوا مال حرام يا اللي ظالم مراتك يا اللي ظالم يا اللي ظالم حد عندك يا اللي ظالم شريك يا اللي ظالم اي حد خلي بالك خلي بالك حلم الله عظيم كريم سبحانه يخليك تدوب من الخجل بس لو ادالك فرص كتير وما التفتش ينتقم منك في الاخر تبقى غافل مش م- سرحان تايه بعد القمل بدأت اللي بعديها الخمسة الضفادع وإذا بكميات من الضفادع تملأ الحقول وتملأ النيل سرير فرعون يصحى من النوم يلاقي ضفادع في كل مكان شيء شيء مفزع المرة دي ما هياش اقتصادية أكتر ما هي نفسية ضفادع أصوات الضفادع في كل مكان طول الليل شيء يخلي الناس مش عارفة تق... أنت شايف آيات ربنا عن فوق يا جماعة ده قرآن بيحكي إن دي كانت من إنذارات ربنا خلي بالكم احنا في حياتنا امراض جديدة بتنتشر وبتظهر خلي بالكم من انذارات ربنا وفي حياتنا ازمات اقتصادية عالمية خلي بالكم انا مش بقول ان كل حاجة يعني نقول مفيش غير كده ونترك العمل والانتاج والاصلاح لا انا بقول لك هنصلح وننتج وندور على على بالعكس ده ربنا امرنا بكده والنبي امرنا بكده ما جعل الله داء الا وجعل له دواء لكن في جزء لازم ترجع فيه لنفسك وتكلم لازم تتوازن بين العمل والإنتاج بين المادية الإصلاحية وبين مالك الملك انك تقول له هل انت غاضب عني ده النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من الطائف لما ضربوه بالحجارة وهو النبي اللي بيدعو الى الله سأل ربنا ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي هل ده انذار تحذيري ولا انت راضي عني وبتختبرني لما يقع بيك مشكلة او مصيبة لازم تعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم انا غلطت في حاجة فده انذار ولا ده ابتلاء لرفع درجات خلي بالكم يا جماعه ما هو في ناس ممكن تصيبهم اشياء مش كل حد يصيبه شيء يقول يبقى ربنا ده انذار تحذير ربنا غضب عليا لا انا بس كل اللي بقوله لك راجع نفسك ما يمكن يكون رفع درجات والابتلاء ده رحمه من ربنا و- ورضا من ربنا عليك و و و وممكن يكون انذار تحذيري ايه المطلوب طب اعرف الاثنين من بعض ازاي اقعد راجع نفسك ويروح سيدنا موسى لفرعون ارسل معي بني اسرائيل لا ايه العند ده ايه الكبر ده اوعى تكون ظالم لحد وكل ما يجي يكلمك يقول لك رد لي حقي لا ولانك قوي ولان الامور في ايدك بتقولها بكل قوتك اذا دعتك قوتك ان تظلم الناس فتذكر قدره الله عليك وان الدنيا بتلف وتلك الايام نداولها بين الناس وبدات وذهبت الضفادع وقال لا فإذا بالإنذار السادس والناس مش فاهماه الدم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم إيه الدم ده؟ الناس بتقرا الآية دي في سورة الأعراف مش بقول لكم سنحيا بالقرآن ونفهم كتير من القرآن من خلال قصة موسى إيه الدم اللي ربنا أرسله على على فرعون وعلى نهر النيل في ذلك الوقت اتحول النيل للون الدم عدة أيام كل اللي فات كان بياخد له شهور دي خدت لها أيام بس وإلا هيموتوا وربنا بيديهم فرصة مش هيموتوا الدم تخيل يجوا ياخدوا من النيل مية يطلع لون الدم مش هم كانوا بيشتغلوا بالتحنيط والمعادلات الكيميائية دي حرب كيماوية تغيير كيمائي للمية فسابوا النيل وجريوا على الأبار دم مش بقول لكم ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات بينات ده رب يعني مش ممكن ده ربنا ومع ذلك يقولوا له وقالوا يا أيها الساحر ما ما زال ما زال مصر فرعون ما إيه العند ده إيه الكبر ده احنا وصلنا دلوقتي للآية السادسة ولما وقع عليهم الرجز آخر واحدة الرجز كل اللي فات كان في البيئة اللي حواليهم الرجز في أجسادهم مرض جلدي طاعون بدأ ينتشر في مصر ولما وقع عليهم السز- الرجز آه غيروا كلامهم قالوا يا موسى ادع لنا ربك ايه قال له اهو قالوا يا موسى سورة الأعراف قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك بما باللي اداهولك من آيات ده- ده كلام واضح لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل الحاجتين اللي هم المهمتين اللي جاي بيهم سيدنا موسى فاكرين في جبل الطور ربنا كلفهم بمهمتين ده ده واضح ان سيدنا موسى الهدف عنده واضح قوي لدرجه ان هم عرفوا الهدف سيدنا موسى شرح رسالته صح تماما لدرجه ان فرعون بيقول له طب طب شيل المرض عننا واديك الاثنين لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل ها هيدعي سيدنا موسى متجرد قوي سيدنا موسى يعني مخلص قوي كان ممكن يقول ده انا ده انا مغلول من زمان فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فانتم الطلقاء ال- هنا حته جامده أوي يا جماعه المؤمن الحق ما بيشيلش حقيبه الذكريات السيئه في ناس عندها حقد يا جماعه في ناس ما بتعرفش تنسى في ناس الذكريات المؤلمة بتخلي الغل جواها ماشي وشايل حقيبة الذكريات المؤلمة الثأر مليه وفي ناس نفوسها كبيرة ترمي حقيبة الذكريات وتفتح الشنطة وترمي الشوك والزلط والطوب وتعامل الناس بنفسية حلوة انت كده ولا كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد عشرين سنة إذاء وقتل لأصحابه اذهبوا فأنتم الطلقاء سيدنا موسى دعا يا رب اكشف عنهم الرجس دي النفوس الكبيرة النفوس الصغيرة ما بتعرفش تنسى انت انه نفس فيهم كبيرة ولا صغيرة يفضل شايل الغل عشرين سنة ويفضل فاكرها له ويفكروا بيها والنفوس الكبيرة سامحتكم زي سيدنا يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم دول الكبار ودول اللي ذكرهم تفضل خالدة والصغيرين صغيرين فلما كشفنا عنهم الرجز شوفوا حلاوة القرآن يا جماعة شوفوا شوفوا احنا ماشيين مع القرآن والآيات وعظمة ربنا احذر إمهال الله لك فلما كشفنا عنهم الرجز فعلا يبقى ربنا استجاب و- و- وحصل وشال عنهم الرجز فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون يعني إيه أول ما تشال المرض الجلدي إذا فرعون لحق من بيك أنت ساحر ولا هبعت معاك بني إسرائيل خلاص بقى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بما كذبوا بآياتنا الواضحة وكانوا عنها غافلين جات له سبع آيات ومش مركز سرحان نايم وكانوا عنها غافلين خلاص ايه خلاص ايه اللقاء الأخير أي لقاء أخير بين سيدنا موسى وفرعون مين اللي هيروح سيدنا موسى بيروح لفرعون خلاص أرسل معي بني إسرائيل وإذا فرعون ولقد آتينا بني ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون في اللقاء الأخير ده إني لأظنك يا موسى مسحورا أنت مش ساحر أنت ملبوس بسحر وإذا بآخر كلمة هيقولها سيدنا موسى الفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء السبع آيات دول إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أنت هتهلك مثبورا يعني هالك أول مرة يقولها له يبدو إن سيدنا موسى كل ده يمكن ما كانش يعرف إن فرعون هيهلك وإن ربنا أوحى إليه خلاص خد كل الفرص سنين طويلة ستين سنة ظلم وقتل وذبح وأخذ كل الفرص ما عادش فيه فرص وإني لأظنك يا فرعون مسبورة هالك الآية اللي بعديها بتقول فأراد أن يستفزهم من الأرض مين فرعون حصل إيه خلص الاجتماع سيدنا موسى قال آخر كلمة عنده فرعون آخر آخر قال آخر كلمة عنده فرعون قال إني لأظنك يا موسى مسحورة موسى عليه السلام قال إني لأظنك يا فرعون متبورة مشيوا الاثنين كل واحد بيجهز وكل واحد بمنتهى السرعة سيدنا موسى يلا أوحي إليه هنخرج من مصر هنخرج بالليل أنا وبني إسرائيل انتهت كل المهن وفرعون بيجهز وبيخطب آخر خطاب ليه قبل ما يهلك ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أم أنا خير من هذا الذي هو مهين بيتكلم على سيدنا موسى مهين شوفوا لابس إيه وشوفوا عامل إزاي ولا يكاد يبين لما بيتضايق وبيتعصب ما بيعرفش يتكلم فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب هو شايفين لابس إيه وأنا لابس إيه حطها ببعد مادي و... و... وشايف إمكانياته إيه وأنا إمكانياتي إيه آخر خطاب لفرعون هيحصل إيه مين اللي هيسبق مين اللي هيبادر الأول سيدنا موسى هيسبق هيسبق إزاي سيدنا موسى هيجهز بني إسرائيل قبل ما فرعون يبدأ يجهز جيوشه للقضاء على بني إسرائيل الاثنين خدوا قرار سيدنا موسى خد قرار هنخرج فورا وفرعون خد قرار هقتلهم كلهم حبدهم ما كانش عايز ياخد القرار ده من الأول خده في اليوم ده خده لأن حس إنه خلاص بيخسر كل حاجة كل شيء كل شيء اتفضح فقط كل شيء حتى مراته أسيا قتلها حتى مستشاره مؤمن آل فرعون حتى الصحراء بتوعه خسر خسر عمال يخسر عمال يخسر وكمان مشكلة اقتصادية كبيرة وموسى قهره عقليا وفكريا و- وانتصر عليه بكل المقاييس وهو حاسس انتهت المعركة وهيتجه الآن بني إسرائيل حلقة بكرة حلقة قدرة ربنا لإنقاذ بني إسرائيل وموسى عليه السلام وهم خارجين من مصر هيعرفوا يخرجوا وتتجلى آيات ربنا وقدرة ربنا وهل كلهم مؤمنين اللي خارجين مع سيدنا موسى وهل كلهم خارجين لله ولا خارجين وهنشوف مشاكلهم وهنشوف مصايب هيعملوها وهنشوف ارتداد هيحصل رهيب لكن اللقطة اللي احنا فيها هيخرجوا ازاي وايه خط السير هنشوف بكرة الخريطة اللي بتورينا ازاي خرجوا من مصر وخرجوا منين ومن انهي حتة وهيروحوا على فين وهيستقروا فين وسيدنا موسى هيكمل معاهم ازاي كل ده هنعرفه بكرة خلصنا الحلقة بس فاضل حاجة واحدة ايه هي احذر امهال الله لما تحصل لك مشكلة او مصيبة او مرض او نقص في الرزق او او او ما بقولكش على طول تكتئب وتقول يبقى انا وحش راجع نفسك بس افهم كلامي صح اقعد مع نفسك ده رحمة من ربنا ورفع درجات ولا ده انذار لو بعت لك انذار راجع نفسك لو لقيت نفسك ظالم واكل مال حرام آذي بني آدم أهنت إنسان كسرت بخاطر إنسان الانذارات بتيجي على قد ال- على قد على قد كل واحد فينا وعلى قد ظلم كل واحد فينا بلاش بلاش الظلم بلاش يا جماعة قيمة النهاردة احذر انذارات الله واستيقظ لها ربنا قال عنهم كانوا غافلين ما تغفلش عن انذارات الله صح صح صح صح تظلم يروح منك رمضان ويمشي وما خدتش حاجة تتوب النهاردة مين عارف ينقلب حالك عند ربنا لرضا ورحمة ومغفرة توبوا لله يا جماعة ورجع حقوق الناس واستغفر ربنا وراضي وطبطب على اللي ظلمته ربنا يغفر لنا جميعا أشكركم ونشوفكم بكرة مع خط سير بني إسرائيل وخط سير سيدنا موسى للخروج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته